السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد أنت رب كل شيء وأنت ملك كل شيء اللهم لك الحمد أنت نور كل شيء اللهم لك الحمد أنت قيوم كل شيء اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أطير إليك أطير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر أطير إليك هزار هيام وأجري وحول العواصف تجري فكن لي هدايا وكن لي منايا وكن لي قوايا وزادي وذخري أطير إليك عايزين الليلة يا جماعة إن شاء الله نطير لربنا سبحانه وتعالى عايزين الليلة تبقى ليلة طيران إلى الله بقلوبنا يا جماعة الليلة هنتكلم عن أكبر فرح في الوجود كله هنتكلم عن أعظم فرح في حياة الإنسان وفي حياة أي كائن في الوجود كله هنتكلم عن الفرح بالله سبحانه وتعالى الفرح الفرح إن الجليل ده الجميل ده العظيم ده الجليل ده هو, هو ربي أنا سبحانه وتعالى مش الفرح مش زوجة ان الملك العظيم ده هو زوجها مش الفرح من ابن ان رجل الاعمال الثري الملياردير ده هو ابوه لا لا لا فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى يعني ايه يعني لو احنا قاعدين مجموعه مع بعض واحد قال انا العيله الفلانيه دي عيلتي اللي عملت كذا وكذا وكذا واحد قال انا ابويا الراجل العظيم الفلاني احنا هنقول انا ربي ربي اللي مفيش مرض شفي على وجه الارض اللي هو اللي شفاه اللي مفيش كرب فرج في الدنيا اللي هو اللي فرجه اللي مفيش جعان اطعم اللي هو اللي اطعمه اللي مفيش عطشان روي اللي هو اللي رواه اللي مفيش واحد كان هيهلك ونجا اللي هو اللي نجاه اللي مفيش ضل اهتدى اللي هو اللي هداه ربي ربي اللي مفيش رزق حتى رزقه الا من عنده هو اللي مفيش نعمه نزلت في الوجود الا الا من غيره هو سبحانه وتعالى من عنده هو ربي اللي مفيش قطره مطر نزلت الا من خزاينه ولا ثمره طلعت الا من خزاينه يا فرحه كل انسان الإنسان بالله يا فرحة كل يتيم بالله يا فرحة كل فقير بالله يا فرحة كل مسكين بالله يا فرحة كل محتاج بالله يا رب يا أمان الخائفين يا جبر كسر المنكسرين يا فرحة المؤمنين والموقنين يا رب الحمد لله يا رب إن أنت ربنا الحمد لله يا رب إن أنت ربنا الفرح بالله يا جماعة نفرح بايه نفرح بايه نفرح بايه ولا ايه ولا ايه اسماء الله وصفاته كلها تفرح كل اسم من اسماء الله يخليك عايش حياتك فرحان حياتك كلها افراح على افراح يا جماعه ربنا ما سماش نفسه ربنا ما سماش نفسه القهار عشان يرعبك ربنا سمى نفسه القهار عشان يعرفك ان لو انت معاه محدش هيقدر يقف في وشك ربنا ما سماش نفسه الجبار عشان يخوفك ربنا سمى نفسه الجبار عشان يعرفك ان لو انت معاه وبتطيعه محدش محدش هيقدر يقف في وشك ولا يأذيك وسمى نفسه الجبار عشان يعرفك انه هيجبر كسر قلبك لو اقبلت عليه انه هيجبر اي كسر في حياتك لو اقبلت عليه يا جماعه ربنا مش بيغفر لنا لاننا نستاهل المغفره ده لانه الغفور مش بيرحمنا لاننا نستاهل الرحمه ده لانه الرحمن الرحيم ربنا مش بيكرمنا وبيعطينا لاننا نستاهل ده لانه الكريم ربنا سبحانه وتعالى ما اداناش كل اللي احنا فيه ده لان احنا نستحقه ده لانه الوهاب ربنا بيتوب علينا مش لاننا نستاهل التوبه ده لانه التواب عايزين نعرفه عشان نحبه ونفرح بيه سبحانه وتعالى ازاي ازاي ما نفرحش برب سبحانه وتعالى ازاي ما تفرحش برب خلقك ويعلم عيوبك وقال لك اصلحها لك خلقك ويعلم ذنوبك وقال لك اغفرها لك خلقك ويعلم الاخطار اللي حواليك وقال لك احميك منها خلقك ويعلم احتياجاتك وقال لك هديها لك ازاي يا جماعه يا جماعه لو واحد طلع له كلكعه اي كنت اي ورم في اي جزء من جسمه بدا يهمله بدا يزيد يزيد بدا يوجعه راح لدكتور من الدكاتره يستشيره الدكتور بدا يفحصه بقلق وبعد كده قال له لازم تعمل اشعه فورا راح عمل اشعه وفحوصات وراح للدكتور بص فيها وشه مليان اسف قال له للاسف الحاله متاخره جدا طب وبعدين والله ما مش ح... الحاله متاخره بدا يلف على الدكاتره ما حدش بيكتب له رشده تشفيه مفيش الورم بيزيد والوجع بيزيد والالم بيزيد واحساسه بالخطر وبالموت بيزيد لو فجاه جاله واحد قال له انا اعرف دكتور كان عندي نفس المرض ده اهو ولما رحت له اتشافيت بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل فرحه بالدكتور ده يبقى ايه الله اقدر على شفائك من اي طبيب الله هو الطبيب ما تفرحش بيه ليه الناس بتفرح لما بتلاقي اي باب للامل بتفرح لما بتلاقي اي باب للنجاه بتفرح لما بتلاقي اي باب للرزق طب اللي بايده كل ده ما نفرحش بيه ازاي يا جماعه يا جماعه والله العظيم ربنا عاملنا معامله والله العظيم قسما بالله الملوك ما عملوها لاولادهم ربنا رحمنا رحمة مفيش اب رحم ولاده هذه الرحمات ربنا عملنا معاملة الملوك ما عملوهاش لولادهم مفيش وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله على مين عليا وعليك النعم اللي لا تحصى دي علينا احنا كلنا عليكي وعليك النعم اللي لا تحصى احنا ما عملناش حاجة والله يا جماعة زي احد اخواننا احد اخواننا ابوه جاب له شقة تمليك والفرش العفش عشان الجواز ما نزلش اشتراه اهله اللي نزلوا اشتراه له والفرح ابوه عمل له فرح في في يعني في مكان كويس وعمل له وليمه كبيره والاجراءات الفرح وكل الحاجات اللي فيه احنا اللي عملناها له ففي الفرح زعل زعله مننا كده لاي سبب فبيقول لنا هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي حتى اضحك قلت له يا ابني انت ما عملتش حاجه غير ان انت اتجوزت انت ما عملتش اي حاجه اصلا احنا يا جماعه ما عملناش اي حاجه والله يا جماعه احنا ما عملناش حاجه التفاح الواحد يمسك التفاحه ويقول يا فرح المؤمن بالله لو كان ربنا ربنا قال لك بس شوف الارض دي ارمي البذره دي هينزل ميه من فوق حطها على هتطلع تفاح لو كان ربنا كلفك بخلق رزقك كنت عملت ايه ربنا قال لك ازرعه ما قالكش اخلقه لو كان ربنا كلفك بخلقه ربنا رحمنا رحمه ما فيش اب رحمها لاولاده لما بسمع قول الله الشمس والقمر بحسبان ربنا بيقول لنا انا ما خليتش الشمس بعيده عنكم احسن تبردوا ولا قريبه منكم احسن تتكووا كان ربنا انا بفتكر والله يا جماعه لما يكون طفل صغير عندك طفل صغير تلبسه في الشتاء هدوم تقيله احسن يبرد في الصيف هدوم خفيفه احسن يحتر ربنا يا جماعه ملا الدنيا كلها حوالينا علامات الحب والحنان من الملك الجليل يحط ملح في الميه احسن تعفن نسبه الاكسجين مظبوطه نسبه الميه في جسمك مظبوطه ارتفاع الغلاف الجوي مظبوط ربنا ملالك الكون كله لو امك وابوك ارادوا ان امك يظبطوا حياتك مش هيظبطوها كده يا اخوانا لو عرفنا كرمه قد ايه هنفرح بيه لو عرفنا لطفه قد ايه هنفرح بيه لو عرفنا غناه قد ايه هنفرح بيه لو عرفنا رحمته قد ايه هنفرح بيه لو عرفنا حبه لينا قد ايه هنفرح بيه عايزين نفرح بالله عايزين النهارده نتكلم عن الفرح بالله طب نفرح بالله ليه اول حاجه نفرح لربنا بيها انك تفرح ان ليك رب بيجيب دعائك ان ليك رب بيفرج كرباتك انك تفرح ان ليك يا رب لما بترفع ايدك وتقول يا رب احد الناس عندنا يعني ام واب ولهم ابن طفل صغير قاعد يلعب قدام عينيهم ويروح ويجي فجاه الابن وقع من طوله وهو بيلعب فجاه ايديه بدات تتشل الموضوع بدا يتطور رجليه بدات تتشل بدا وشه يبيض راحوا بيه المستشفى قالوا لهم ده فيروس بيصيب الدماغ واحتمال النجاه منه احتمال نادر ده ابنهم دخل عنايه مركزه ما عادش قادر عضلات التنفس بدات تتشل بداوا يركبوا له تنفس صناعي بدات تخرج رغاوي من بقه وصل الامر انه ابوه كان طبيب ابوه وامه قاعدين معاه في عنايه مركزه ابوه قاعد يعمل له مساج على القلب عشان القلب ما يقفش او القلب بيقف وقعد يصبر امه يقول لها ده هديه ربنا اداها لنا وربنا له حق ربنا لو خدها مننا ما نملكش اي شيء وقعد يصبر امه على انه ميت ميت والدكاتره قالوا ميت ميت لا محاله احد اخواننا الملتزمين ربنا يبارك فيه قال لهم الرسول قال داوم مرضاكم بالصدقه عليه الصلاه والسلام كان ليله 27 امه نزلت جابت كل ذهبها وباعته وطلعته صدقه لله سبحانه وتعالى الولد بعدها بدا يتحرك في خلال شهرين كان ماشي على رجليه عادي كان زي بقيه الاطفال السلام تماما الدكاتره قالوا لهم ما فيش ولا مره حاله جت بنفس المرض ده الا وماتت وفي طفل حرك كتف بعد شهرين وبعد كده مات تاني ازاي ربنا هيهوله الصدقه يا جماعه الصدقه الفرح ان ربنا ادانا الكنوز دي مش معرفه الناس كنوز معرفه فضائل الاعمال كنوز عندنا اخت من الاخوات ربنا يبارك فيها كانت اتجوزت ابتلت بالعقم ما بتخلفش سنه 2 3 4 5 6 سنين عدت وما خلفتش وخلاص يعني شبه يأست من ان هي تخلف في يوم من الايام قريبا سمعت عن كفاله اليتامى وثمره كفاله اليتيم قررت انها تكفل يتيم كفلت يتيم اول شهر كفلت فيه يتيم ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالحمد في اول شهر كفلت فيه يتيم سبحان الملك الجليل الفرح ان ليك رب بيجيب دعائك ان ليك رب بيفرج كرباتك ان ليك رب لما كل الدكاتره بتقول مستحيل الله سبحانه وتعالى قادر انه يشفيك وبيشفي مهما حصل الفرح كنت يا جماعه والله من ايام مرضت ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب مرضت دخلت المستشفى نايم على السرير نبض غير منتظم في القلب ال- الاجهزه اللي بتتحط في الصدر ال monitor اللي قاعد يقيس النبض والتنفس و- وحركه القلب إيه، رسم القلب عايزين يحطوا ماسك اكسجين وبعد كده قدرت- لقيت الدكاتره قاعدين يتكلموا بيقولوا لو فضل القلب كده 24 ساعه هنعمل للقلب صدمات كهربائيه انا سمعت الكلمه ديت لا يا جماعه اللي بنعمله في الناس ما يتعملش فينا انا ايه اللي دخلني هنا اهرب من هنا ازاي قعدت افكر أه- كل تفكيري ايه الكلام الغريب اللي بيقوله ده والله يا اخواني وانا قاعد قلقان ومهموم ومتقدر وبفكر دخل اتنين من اخوان الدعاه جايين يزوروني اول ما دخلوا ما اتكلموش ما عملوش حاجه واحد حط ايده على قلب على قلبي وبدا يرقيني من غير ما اطلب من اي حد والتاني حط ايده على راسي وبدا يرقيني والله يا جماعه في ثواني في ثواني القلب طلع سليم زي ما هو رجع حسيت ان قلبي تمام بحس بيه سليم زي ما هو قلت لهم شيل الاجهزه قال شيل اجهزه ايه ده انت المنظر يخوف يعني قلت لهم يا ابني خلاص الفرج نزل انا عارف فرج ربنا سو- بالرقيه يا جماعه بالرقيه مين فينا فكر في هذه الاسلحه الفتاكه لاي ابتلاء الفرح بالله الفرح بالله كل ما الواحد بيقع في هم ويقف يصلي ركعتين ويتوسل لربنا في السجود والله العظيم يا فرحه قلب الواحد بالركعتين دول مفيش مره الواحد صلى ركعتين دول لربنا وتوسل واستغاث الا وربنا فرج الكرب قبل ما يقوم يا جماعه عايزين نفوق حتى الابتلاء الفرح برحمه ربنا في الابتلاء الفرح انه بي مش بيبتليك عشان يعذبك ولا يتعبك الابتلاء الابتلاء رحمه رحمه واي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى واي فضل نفس الدكتور اللي بيقف يحذركم من السجاير وشرب السجاير والامراض اللي بتيجي من السجاير نفس الدكتور اللي بيحذرك من السجاير هو نفسه اللي لو جه للواحد سرطان في الرئه بسبب شرب السجاير هو اللي بيفتح الصدر وبيشيل منه عشان العلاج قال لا هو مش ده دكتور وده دكتور اه وهنا رحيم وهنا رحيم بس المره الاولانيه كانت رحمته انه يحذرك والمره الثانيه رحمته انه ينقذك احد الشباب احد الشباب المسلم سافر فرنسا وعاش في فرنسا ودرس في فرنسا وعاش حياه انحلال ملهاش ملهاش اول من اخر ربنا يعافينا حياه الموبقات كلها لما رجع بلده الاسلاميه رجع قال خلاص قلب شقته والعياذ بالله بار قلب شقته مالها ليل قلب شقته كل الموبقات والمنكرات والكبائر بيقول ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض عجيب جدا مرض عمرنا ما سمعنا عنه في حياتنا اصلا مرض ان هو يبدا كل حاجه تتهز قدامه لدرجة ان كل حاجة يعني تخيل انت واقف كل حاجة بتتهز لدرجة انه يجي عشان يمسك الشوكة 20 محاولة عشان يعرف يمسكها ما هو شايفها قاعدة تتهز قدامه عشان يمسك الكوباية 20 محاولة عشان يمسكها مرض رهيب رهيب عضال راح ل 37 دكتور في البلد بتاعته كلهم قالوا له مفيش اي حل عندنا سافر بره واتغرب راح للدكاتره بتوع بره قالوا له انت المرض بتاعك ده نسبته واحد كل 13 مليون بني ادم يجي لهم المرض ده جابوا له امهر دكتور في العالم في علاج وبعد ست شهور علاج قال له انت مفيش امل فيك ارجع بلدك لان مفيش اي امل في العلاج بتاعك لما رجع فمره بيقول حضرت درس دين من يأسه بقى خلاص ما عادش غير ربنا بنروح لربنا في الاخر بس كريم الفرح ان رغم انه اخر باب بنخبط عليه وبرضه بيفتح اخر باب بنفكر فيه وبرضه بيفتح اخر واحد بنمد ايدينا ليه وبرضه بيعطي اخر واحد بنقف على سبحان الملك راح لربنا فسمع درس قال يا رب الكلام بدا يشرح صدره يا رب لو شافتني هصلي جه يسمع الدرس اللي بعده لقى الشيخ بيقول ان ربنا ما بيختبرش قال خلاص انا هبدا اصلي بدا يصلي من يوميها بيقول روحت بيتي اول مره فجاه لقيت الصوره ثبتت فكنت هتجنن من الفرحه فقمت اقف امسك اي حاجه لقيت نفسي بقى من طولي لسه ما شوفيش شفاء كامل لسه هو بس الصوره ثبتت انما لسه ما يقدرش يعمل حاجه ما يقدرش يقف ما يقدرش مع الوقت البسيط جدا ربنا شفاه شفاء تام وعفاء معافاه كامله يعني ايه يعني يعني الابتلاء ده رحمه رحمه كام واحد بسبب ازمه ماديه كام واحد بسبب مرض شديد كام واحد بسبب ابتلاء شديد اتصالح مع ربنا يعني ربنا ما كانش بيبتليك لما اخر جوازك 3 4 سنين ده كان بيصالحك ده كان بيقول لك ارجعي لي يعني ربنا ما كانش بيمتلك لما اخر الشغل المناسب بتاعك اربع خمس سنين بعد تخرجك ده كان بيصالحك ده كان بيقول لك ارجع لي يعني كل المرضى اللي نايمين في المستشفيات وكل المكروبين وكل اللي فلسوا في البورصه كل ده كل اللي بيحصل لهم عرض مصالحه من الله بيقول لهم انا بصالحكم اتصالحوا عليا وتعالوا لي يعني ربنا ما بيبتلكيش عشان يعذبك ربنا ما بيبتلكيش عشان يبهدلك ربنا ما بيبتلكيش عشان يخنقك ربنا بيبتليك عشان يطهرك ويرفعك ويصلحك ويجيبك ويعطيك ويصلح لك دنيتك واخرتك الفرح بالله يا جماعه قيمه اخر ساعه قبل الفجر لازم امه محمد تعرفها اخر ساعه قبل الفجر دي اخطر ساعه ساعات يا رب ساعه التوجه لله سبحانه وتعالى يا جماعه احنا اخطر حاجه في ديننا كلها محتاجينها كلها هي الدعاء هي كلمه يا رب اخطر حاجه محتاجينها في ديننا هي كلمه يا رب يا جماعه هي الدعاء ازاي نزهد فيه الفرح بالله الفرح بغنى الله ان لينا رب غني الله يعني وده يفرح يعني الله يعني تخيل لو واحد يملك قريه ساحيه قريه ساحيه من بابها كده يا نهار ابيض ده الناس تتذلل له زي ما فيش مساهمين معاه ولا لا, لا, لا. طب الناس تت... طب لو واحد يملك شرم الشيخ كلها بقى من اولها لاخرها الناس ده, ده, ده, ده لو حبنا هيديني في واحد يملك قريه حب واحد اداله فيلا بيحب واحد اداله فيلا فيلا ثمنها كام مليون جنيه اداله فيلا تخيل بقى واحد طب لو واحد يملك قاره قاره من القارات السته طب لو واحد يملك كوكب زي الارض ده ده, ده مين المذهل ده طب لو واحد يملك مجره الله يملك في السماء الدنيا بس 400 مليار مجره بالله عليكم انت عارف غنى ربنا قد ايه انتوا عارفين غنى الملك قد ايه يا جماعه وقفت قدام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ابن ماجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم حسيت ان انا داخل على ملك حاطط قدامه كنوز الدنيا كلها كنوز الكون كله وانا قدامي ان انا اطلب قلت له انا عايز من كل ده انا عايز من كل ده انا مش عايز اي حاجه من الحاجات دي تفوت عليا تخيلوا يا جماعه تخيلوا الطمع في الله وصل رسول الله لايه الطمع في الله ده عباده عباده يا جماعه عباده ان احنا نعرف ربنا يقدر يدينا ايه يا جماعه ربنا هو اللي يملك كنوز الكون كله لو انت معاه انت مع مصدر كنوز الكون كله تسيبه ازاي اي عقل يخليك تسيبه الامل في الله وانت معاه دايما في امل لما ابراهيم وقع في النار ما يقاسش لما يونس وقع في بطن الحوت ما يقاسش ليه عارف ربنا لما سيدنا محمد اتحط في الغار ما يقاسش عارف ربنا لما جريج قالوا عليه كل البلد زاني وقدموا له المحاكمه ما يقاسش عارف ربنا لما ثلاثه اتقفلت عليهم الصخره ما يقسوش عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما يوسف اتحط في السجن سنين ما يقاسش عارف ربنا الامل في الله معرفه الله بتفتح لك باب امل وباب بشر وباب تفاؤل وباب فرح في كل لحظه من لحظات حياتك الفرح بغنى الله النهارده وانا ماشي بالعربيه قعدت افكر اقول يا رب اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وانا اعلم يا رب يعني هو ربنا يقدر اه يقدر خلاص انا مصدق ان ربنا يقدر يقينا بس ربنا يرضى يرضى انه يدي لحد كل ده يرضى انت اللي مش راضي انت اللي مش راضيه الا من ابى احنا اللي قابين يا جماعه احنا اللي مش راضيين انما ربنا يقدر كل حاجه شوف الدعاء انا عايزك تعيشي مع الدعاء ده فتره طويله عايزك تعيش معاه مع كل سجده اللهم اني اسالك من الخير كله يا للفرح بالله انا حاسس الرسول بيدعيها ان كل ذره في جسمه بتنطق بالفرح بالله اللي يقدر انه يديله العطاء ده سبحان الله الفرح الفرح يا جماعه الفرح بحلم الله الفرح برحمته مع العاصي قد ايه ربنا حليم على العاصي ورحيم على العاصي المعاصي اللي ملت الدنيا دي كلها الواحد لما بيمشي يا حلمك يا رب بترزقهم يا رب وهم بيعملوا كده واحنا بنعمل كده بترزقنا يا رب الحلم احد السلف حكى قصه حصلت له القصه ممكن تكون عجيبه جدا يا جماعه بس والله العظيم اللي بيحصل واحنا مش دارين اعجب واعجب واعجب اللي بيحصل جوه جسمك من اللي الطب اكتشفه اعجب مليون مره كان هو واحد السلف كانوا في رحله لطلب العلم رايحين للشام فمروا على نهر الاردن فايه ميلوا كده شويه جنب نهر الاردن فبيقولوا ف يعني انتبهوا على عقرب جاي معدي بسرعه فلما انتبهوا على العقرب العقرب ايه اللي يجيبه جنب الميه ده العقرب ده بيعيش في الصحراء القاحله بعد كده لقوا العقرب وقف على الشط جاب ضفدعه وقفت على الشط ركب عليها العقرب وبدات الضفدعه تسبح بالعقرب لغايه الشط الثاني فكانوا هيتجننوا هو, هو ايه اللي بيحصل ده احنا احنا فين فهم كمان عبروا الشط بسرعه ركبوا عبروا الشط بسرعه فبداوا يسبقوا العقرب ضد الضفدعه لقوا العقرب نزل على الشط وطلع جري زي السهم في اتجاه معين جري مطلوق زي السهم فطلعوا يجروا يشوفوا العقرب رايح على فين لقوا واحد نايم فقالوا بس الحمد لله ده ربنا بعتنا عشان ننقذ الراجل ده ده العقرب ده راح يقرص الراجل بيبصوا لقوا الراجل نايم وجنبه ازازه خمره زجاجه خمر شربها وسكر ونام ولقوا تعبان جاي على الراجل ده هيقرصه العقرب انقض على التعبان قرصه موت التعبان وقام راجع تاني كان شيء لم يكن فصحوا الراجل بسرعه قالوا اصحى انظر ماذا فعل الله بك فقال لهم في ايه الراجل بص بيبص يمينه لقى ازازه خمره بيبص شماله لقى تعبان ميت قال لهم في ايه حكوا له القصه من اولها قام الراجل وهو يصرخ ويقول يا رب هذه معاملتك بمن عصاك فكيف بمعاملتك بمن اطاعك يا رب هذه رحمتك بمن عصاك فكيف برحمتك بمن اطاعك يا رب يا رب دي معامله ليا وانا بشرب الخمر وبرتكب الكبائر امال يا رب لو اطعتك وكانت قصه توبه الرجل يا جماعه ربنا بيعمل لنا اللي اخطر من كده الشاب اللي ماشي الوقت على الطريق السريع والواحد جاي قاعد يغرز وراكب العربيه ومعلي الكاسيت و... وفي غرزه واحده ممكن ينتف... يتفرم تحت عربيه ربنا ما بيسيبوش ليه الشباب اللي بيطلعوا مع بعض سجاير ومخدرات واغاني ومسافرين محدش فيهم صلى وياما كان ممكن يحصل لهم حوادث يتفرموا ربنا نجاهم ليه ربنا بينجي العصاه ليه ربنا بينجي العصاه من الاخطار ليه بيشفوهم من الامراض ليه بيرزقهم ليه بيعافيهم ليه ليه لانه رب كريم لانه رب عظيم لان ربنا حليم سبحانه وتعالى الفرح بحلم الله الفرح بان لينا رب بيتوب علينا مهما اذنبنا يتوب علينا مهما عصينا يتوب علينا الفرح بتوبه ربنا تاملوا معايا يا اخواني بقلبكم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ليتوب مين ليتوب يبسط يده يبسط يده يعني ايديه ايديه الملك مليانه عطاءات عشان اللي, اللي قعد قوام ليل نهار يا رب عشان اللي عبدك ليل نهار عشان مسيء النهار مسيء النهار ده اللي قعد طول النهار ياصي اللي ما سابش كبيره ولا صغيره اللي عملها ويبسط يده بالليل في نفس الليله ده انا لو واحد زعلني شهر لو قال لي كلمه عن مبدا بس اقبل انه يعتذر لي في نفس الليله يرتكب كبائر الصبح وينتهك حرماتك تبسط له ايديك ويبسط يده يا جماعه بسط الايد عند الناس لما انت تكون جاي لي عايزك تجي لي اقول لك تعالى ابسط لك ايدي تعالى انا مستنيك تعالى او بص اليد ان انا اشيل العطاءات اللي في خزايني واقول لك شوف عندي ايه تعالى وانا اديك اديك هو يبسط يده دي مش معناه ان التايب بيقول للتايب تعالى توب عليك لا ده بيقول له تعالى اديلك عصاه وبيقول له تعالى وانا اديلك تعالى وانا احبوك ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها انا عايزك تعيش معايا مع حديث مع الاحاديث الرهيبه اللي بيبين لك ربنا رحيم قد ايه لما ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب لسه يا رب بتنسبهم افرح ان ليك رب غفر لبغي عشان شربت ميه سقتها لكلب افرح يا حبيب قلبي افرح ان ليك رب خلى من قوانين معاملته ليك التائب من الذنب اسمعي بقلبك كمان لا ذنب له لا ذنب له ازاي يا رب ال hard disk بتاع المعاصي يتفرمط كله في لحظه ازاي يا رب ازاي ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل فينادي الله الله نزل عشان مين عشان هل من تائب عشان العاصي هو مين اللي بيصالح مين وينزل طب ربنا ينزل ليه طب ما كان ربنا ما يقولش كلمه ينزل طب ما كان ربنا فينادي ربنا اللي بينادي علينا ربنا طب ما كان ربنا يجيب لنا ملك ينادي وذلك في الثلث الاخير طب ما كان ربنا مره ينادي ربنا يظل ينادي طول الثلث الاخير قال طب وبعد كده والرسول في الاخر بيقول وذلك كل ليله يعني لما في ملك بيمسك الحكم بيعمل عفو شامل وقبول التسامات التماسات العفو من المجرمين ليه عشان يقول يعني انا رحيم يعني رحمه صناعيه انما ربنا كل ليله مش مره طب ينزل يقول ايه فينزل الى الى الى سماء الدنيا في الثلث الاخير ويقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من مستشف فاشفيه هل من مستدفع للضر فادفعه هل من هل من سائل فاعطيه هل من هل من كان ربنا ممكن يقول قوم يا عاصي لا هل من شوف الترغيب فاشفيه فاكشف الضر فاتوب فورا بس يقوم وانا اديله فورا بس يقوم ايه يا رب الرحمه دي هل من تائب فاتوب عليه انت مش عايز ترجع بقى هل من مستغفر انت مش عايز تعترف بقى هل من سائل مش عايز تعرف فقرك بقى وذلك حتى ينفجر الفجر يا يا رب يا يا رب ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما مش يجد ذنبه غفر يجد الله محدش يعرف ربنا قد التائب لما يرجع لربنا يشوف من الرحمه اللي يبهره ويذهله يا جماعه ربنا لما خلق الكون خلق عرشه اكبر من الكون كله وكتب كلمه على العرش تخيل عرش الملك الجليل العظيم القهار الجبار تخيل عرش الله لما يتكتب عليه كلمه تتوقع ايه هيتكتب عليه يا ويل اللي يعصيني هيتكتب عليه يا ندم اللي هيعصي امري هيتكتب عليه يا ويل اللي هيكسر اوامري تلاقي ربنا كتب بيديه بيديه كما صح عن رسول الله ان رحمتي سبقت غضبي الكلمه دي ربنا يكتبها على العرش عشان كده لما ادم نزل الارض وربنا نزل له التوبه ربنا بيقول فتلقى ادم من ربه فتلقى تلقى دي فيها فرح فرحان يا جماعه رحمه ربنا بالعصي مش تجرأنا على معصيته ده تبكينا دم ده تبكي قلوبنا قبل عينينا دم والله العظيم لو شفت ربنا عمل ايه مع فرعون اللي قال انا ربكم واللي اتجرأ على ربنا واللي قتل النساء واللي قتل الصبيان واللي ربنا يقول فقول له قولا لينا اليهود لما عبدوا العجل في الايام العشره اللي اتمت ميقات موسى ربنا نزل لهم التوراه بيعبدوا العجل وينزل لهم كتاب فيه هدى ونور رب قاتل المئة بعد ما قتل 100 ورجع له ربنا غير له سنن الكون وغير له نواميس الارض لو عرفنا ربنا الفرح الفرح ان ليك رب بيتوب عليك مهما عملت الفرح ان ليك رب بيقبلك الفرح الفرح ان ليك رب بيفرح بيكي الفرح ان ليك رب بيفرح بيك اكتر من اي فرح ممكن انت تفرح بيه في الوجود يفرح الكلمة اللي تقطع القلب ومن اتاني يمشي اتيته هروله اتيته اهرول ربنا يقول على نفسه اتيته اهرول يا اخي يا اللي قلبك حجر مين في الدنيا كلها بيفرح بك الفرح ده مين في الدنيا كلها لما بتقبل عليه بيجي لك يهرول مين ربنا بيفرح بعبادتك لدرجه وانت بتقول الحمد لله رب العالمين بتقرا الفاتحه ربنا من فوق سبع سماوات بيقول للملائكه ايه حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي فوض الي عبدي ايه يا رب كل ده يا رب عشان ايه يا رب كل ده عشان انا انا مين انا مين عشان تعمل معايا كده يا جماعه فرح ربنا بيك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لله اشد فرحا بتوبه احدكم من الرسول رسم مشهد رهيب رهيب على شدة فرح ربنا العلماء قالوا لو كان في فرح أشد من كده على وجه الدنيا كان الرسول قاله المشهد الاول واحد معاه الرحله بتاعته بس مش في اي صحراء في صحراء قاتله قاتله اعرف احد الفضلاء وكان عايز يسافر من جنوب السعوديه لليمن واسترخص مواصله بيقول لي ركب مواصله هتمشي من الصحراء ركبها هتمشي من جنوب السعوديه لليمن تاهوا في الربع الخالي شيخ قبيله قبلهم كان تاه الراجل قاعد يدور حط ايديه على راسه على ايديه مات اكتشفوا بعدها بفتره ميت اللي بيتوه هناك ميت ميت بيقول تاهم وجه بالليل قامت صحراء عاصفه رمليه رهيبه جليد رهيب بيقول احنا لو فضلنا هنموت من الجليد ولو مشينا البنزين هيخلص لو البنزين خلص هنموت ولو مشينا ومشينا غلط هنموت بيقول كان منظر رهيب ومشهد رهيب قاعد يحكي لي واحد يحكي لي القصه الطويله بتاعه نجاتهم بفضل الملك الرحيم سبحانه وتعالى قلت سبحان الله يعني الراجل ده لما تاتي الدبه خلاص هو ضاع ضاع يا جماعه المشهد الثاني هو بيجري يطلع على التلال يشوفها هنا ويشوفها هنا المشهد الثالث وضع يده على وضع راسه على ساعده وانتظر الموت بس منظر جثته مرميه وايديه راسه على ايديه كله ياس كله احباط كله خلاص استسلام للموت فبينما هو كذلك اذا براحلتي فاخذ بخطامها مسك اللي جنب بتاعها بسرعه انا بحس فيها كان ربنا بيقول لك لو رجعت لي مش هسيبك مش هسيبك تبعد عني تاني مش هسيبك تتوه عني تاني انا من فرح انك رجعت لي مش هسيبك تاني فاخذ بخطامها اخذ بخطامها وشدها الى اخر احداث شده الفرح تخيل فرحه الراجل تخيل فرحه واحد قعد 20 سنه ما يخلفش وفجاه جاله ولد العلماء في بعض الاثار قالوا نفس المثل ده اهو وفجاه جاله ولد ده يفرح ازاي فرح ربنا اشد بتوبتك ورجوعك تخيلوا يا جماعه تخيل والام لو ابنها طلع الاول عن جمهوريه الثانويه العامه وراح لها فرحانه بيه هتعمل اي حاجه يطلبها تديها له لو ربنا فرح بيك اي حاجه هتطلبيها يديها لك اي حاجة انت تريدها يديها لك فرح ربنا شوفوا كلمة أولى يا موسى أولئك الذين أردت السابقين في الجنة غرست كرامتهم بيدي بيدي شوف فرح ربنا بيك وإعداده ليك من فرحه سلام قولا من رب رحيم ربنا بيقول لك مش هبعت لك سلام مع عملك قولا هكلمك هكلمك مباشرة سلام قولا ربنا بيفرح قلبك من الوقت سبحانه وتعالى نزلا من عند الله بيقول لك انا تعالى بس في الجنة هتدخل في ضيافتي وشوف ضيافة الملك الجليل شكلها ايه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة بينادي عباده يقول تمنى عبدي تمنى اتمنى فرحان بعبده فواحد تمنى ان هو يزرع فربنا يعني الملك الجليل سبحانه وتعالى يعني انا اغنيتك عن الزراعه انا عايز ازرع يا رب يزرع والزرع يطلع و فواحد اعرابي بيسمع الحديث ده من النبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله الراجل ده بالتاكيد يا قرش يا انصار يا من قريش يا من الانصار هم بتوع الزراعه انما احنا اعراب مالناش في الكلام ده فالرسول ضحك عليه الصلاه والسلام كل واحد في الجنه يا جماعه هيتعرف جنسيته من طلباته يعني الراجل ده تعرف جنسيته المصري طبعا عايز فول يا رب مصري على طول انت عرفت اول ما طلب فول اتعرفت على طول هو جنسيته ايه تمام ده عبد فرح الله سبحانه وتعالى فرحه هيهرول اليك وهيقبل عليك وهيقول حميدني عبدي ويثني عليك وهيحتفي بك انه كان بي حفية هيعيشك في حفاوة وحنانا من لدن احد الاقوال هيغمرك بالحنان هيغمرك بالحب والحنان ويهيئ لكم من امركم مرفقة احد الاقوال المرفق من الرفق هيملى حياتك رفق هيملى حياتك رفق ورحمة سبحانه وتعالى الفرح الناس فرحانه بيه ده فرحان بماجستير وده فرحان بدكتوراه وده فرحان بشهاده وده فرحان بزوجه ودي فرحانه بعيل ودي فرحانه بعريس وده فرحان بفلوس وده فرحان بصفقه وده فرحان ب... وده فرحان كل واحد فرحان بيه يا جماعه الناس فرحانه بايه ازاي نفرح بالرزق وما نفرحش بالرزاق يا جماعه الانكى من كده اللي بيفرح بغير الله اللي فرحان بعيل جاله بعد ست بنات يكبر العيل يولع في ابوه يقتله اللي فرحان بفلوس يخسرها في البورصه يجيله ذبحه صدريه والانكى من كده اللي فرحان بال المعصيه اللي فرحان انه بيعصر اللي فرحان بليله اللي فرحان بسهره اللي فرحان انه عارف يكلم واحده اللي فرحانه بعلاقه جديده اللي فرحان بقناه فضائيه منحله جديده او موقع نت منحل جديد اللي فرحان بعيد جديد عيد فالنتاين اللي جاي يوم الثلاث الجاي ده اهو اللي فرحان بالعيد خلاص يا جماعه بقى عندنا عيدين بنعبد فيهم ربنا العيد الصغير والعيد الكبير وعيدين بنعبد فيهم شهواتنا العيد الصغير 4 11 فالنتاين المصري والعيد الكبير 14 2 فالنتاين العالمي مع كريستينا وباولو بنحتفل معاهم بعيد بعيد الفالنتاين اللي تلاقي الشاب ماشي العربيه بتاعته حاطط له عليها قلوب حمراء من كل ناحيه يا اخي نحتفل بفرحنا بالله نحتفل بحب الله بدل ما نحتفل بحب بنت البنت هتديك مشاعر انما ربنا هيديك جنه اقل واحده فيها اجمل من البنت دي مليون مره بدل القلوب اللي انت معلقها شيلها واكتب على الكود مكان كل قلب بحبك يا رب بحبك يا رب يا جماعه احنا عايزين عايزين نفوق يا جماعه ده الكنايس قالت على الفالنتين بدعه امال احنا نعمل ايه يا جماعه نعمل ايه ويا ترى نصلي العيد فين لما ده عيد نصلي العيد فين بينا بنعبد الشهوات خلاص دي العيد ده عباده عباده احنا دلوقتي لما بنعمل العيد للحب يبقى بنعبد هذه الشهوات ازاي يا جماعه وصلنا للدرجه دي يوم الثلاث كل حاجة حمراء كل حاجة لونها احمر هتغلى الدباديب الحمراء والقلوب الحمراء والتيشيرتات الحمراء والاقلام الحمراء اللي بيتكتب بيها جواب الغرام كل حاجة حمراء هتغلى الا حاجة واحدة بس حمراء هترخص دم المسلم دم المسلم اللي بيتقتل في غزة ومتحاصر دم المسلم اللي بيتقتل في العراق هو ده بس اللي هيرخص يوم الثلاث مع كل مرة بنغلي فيها اللون الاحمر عشان الفالنتين في غزة لسه جايبين ام بنتها الاولانيه ماتت بمرض ما بيتعالجش غير بره غزة وماتت قدامها بعدها بنتها الدنيا في الحصار الوقت في هذه الايام بتموت والكاميرات مصوراها بتموت طريقه الفراش والعلاج بتاعها بره غزه ومش عارفه تطلع احنا قاعدين نحتفل باللون الاحمر وبالفالنتين صلاح الدين ما انتصرش لانه كان صلاح الدين لان كل اللي معاه كانوا صلاح الدين لما يبقى في دعاء قاعدين يتدنوا والناس قاعده نايمه بعد ايه اللي هيتغير لازم نشتغل يا جماعه يا جماعه لو عقوبه المعاصر اللي بتحصل دي نزلت والله ما هتنزل عليهم بس هتنزل علينا وعليهم عايزين نفوق انا ما خرجتش من الموضوع بس واقفه لازمه عشان ال... الكارثه اللي هتحصل دي عشان نقف ونغير ندعو الناس اتصل بكل واحده صاحبتك اتصل بكل واحد صاحبك قول لهم حرام حرام يا جماعه ده حرام ده حرام ده تعدي على الله ده عباده للشهوات والعياذ بالله الفرح يا تتذلل ربنا يا تتذلل كل واحد مخلوق في الكون يا تمد ايدك لربنا يا هتمد ايدك لكل واحد في الحياه يا تقف على باب الله يا هتقف على كل باب انتوا فرحانين بالدنيا ليه ليه فرحانين بالدنيا ليه انا عايز سبب واحد نفرح بيه للدنيا ليه يا جماعه لو انا في بلدي ليا 1000 حبيب 999 من واحد منهم هاجروا وسافروا بلد ثانيه هيبقى نفسي ان انا اسافر واحصلهم يا جماعه احنا الدنيا دي خلاص الانبياء سبقونا للجنه والصالحين سبقونا للجنه والشهداء سبقونا للجنه والابرار والسلف والصحابه كل حبايبنا سبقونا يا جماعه احنا قاعدين في الدنيا ماسكين فيها ليه احنا حبايبنا وافراحنا مش هنا يا جماعه الفرح بالله الفرح الفرح بمعامله الله معامله ربنا تفرح يعني ايه معامله ربنا يعني ربنا بيعاملني افرح اه افرح ليه يعني تخيل لو انت قاعد دلوقتي كده لقيت تليفون الو انا رئيس الوزراء انا بطمن على صحتك تفرح قد ايه او لقيت مثلا المحافظ بتاع بلدك بيدعوك على الغدا بكره تفرح قد ايه لا تفرح ليه ده دي غدوه ودي مكالمه لا بس مين اللي اتصل انت لو عرفت ان كل النعم حياتك دي من مين هتفرح هيبقى كل حاجه في حياتك طعم حتى الاكله هيبقى ليها طعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد ياكل من فرحه ان دي حاجه من ربنا جايبها له بعد الاكل يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في البخاري غير مكفي مش هكفي نعمك يا رب ولا مكفور مش هجحدها يا رب ولا مودع اسيبك اسيب ربنا الملك الجليل بعد ما غرقني بالنعم ولا مستغنى عنه ربنا تخيل الرسول من فرحه بالله هيبقى كل حاجة في حياتك ليها فرح لانها من مين ما انا لو جالي هدية بس من حبيبي انا هفرح بحبيبي اكتر ما هفرح بالهدية مهما كانت قيمة الهدية عشان كده يا جماعة يا جماعة عايزين معاملة ربنا سبحانه وتعالى لو بائع متجول وقعد مع رئيس غرفة تجارية عنده 5 مليار جنيه هيقعد البائع يقول له صفقاتي صفقات مين يا عم انت لو ميزو صغنن عارفين الميزو يا جماعة الميزو ده الاسم الحركي بتاع طبيب الامتياز اللي لسه متخرج من كلية الطب وقعد يتمرمط في المستشفى رايح جاي الميزو الصغير ده يعني يعني يعني معلوماته في الطب العملي يعني يا دوبك كده قد معلوماتنا في الصيني كده تخيلوا لو ميزو صغير قعد قدام اكبر جراح قلب في العالم هيقعد يقول له انا الطب بتاعي و... واستشارات استشارات مين يا ابني انت قاعد قدام ايه لو عرفت ربنا هتعرف نفسك لو عرفت جلال ربنا هتعرف حقارة نفسك لو عرفت غنى ربنا هتعرف فقر نفسك عشان كده ابي بن كعب لما الرسول قال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه قال له هو سماني لك الله ذكر اسمي حبيبي ذكر اسمي العظيم ده لو رئيس الجمهوريه عرفت دلوقتي انه بيجيب اسمك في حوار هتموت من الفرح الله يذكر اسمنا بكى من الفرح المرأة لما وقعت في الشارع ضحكت قالوا لها ضحكت ليه قالت لهم اقول لكم على قدر عقولكم حلاوه الايه حلاوه ال... حلاوه الثواب ثواب الابتلاء انما هي بتفكر في حاجه ثانيه ربنا بيعاملني ربنا بيبعت لي ده الابتلاء ده معامله ده الابتلاء معناه ان ربنا مش ناسيني وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء ليه حبيبي اي حاجه تيجي من عند حبيبي تبقى حبيبتي الفرح بمعامله الله الفرح انك طول ما انت بتتاجر مع ربنا كسبان كسبان ناجي ناجي فايز فايز كنت مع احد الدعاء بقول له يا اخي احنا احنا ربنا كرمنا وربنا انعم علينا كتير اللهم لك الحمد هو ربنا انعم علينا ليه فقلت له انت عارف احنا ما عملناش غير حاجه واحده بس واحده بس قال لي ايه قلت له احنا انضمينا للفريق كسبان بس احنا ما عملناش اي حاجة غير ان احنا لقينا فريقين قلنا ده الفريق كسبان مشينا معاه ربنا كرمنا سبحانه وتعالى انضم للفريق كسبان لو في بنك ارباحه 50% يا نهار ابيض طب 100% قال لا طب 200% طب مليون في المية تجارة مع ربنا ما فيش ارباح منها تعامل غيره ازاي احدى النساء الفاضلات عندنا في المنصورة الله يرحمها احدى النساء الفاضلات دخلت اوضه العمليات خرجت من العمليات وكانت منقبة خرجت يعني احد ابن اختها احد الدعاء الافاضل عندنا ربنا يبارك فيها يا رب وينفع بيه احد ابن اختها بيقول لي خرج بيقول خرجت من اوضه العمليات وهي مغطيه ايدها بوشها وبتقول نقابي نقابي لان الواحده وهي خارجه من اوضه العمليات ما بيغطيهاش وشها نقابي نقابي هي بتفكر في النقاب وهي لسه في البنك بيقول قالت له انا هحججك انا وانت السنه دي على حسابي يعني نوت انها تحججه سبحان الله سبحان الله العظيم بعدها بيقول ليله ما ماتت وقفت تصلي قيام الليل وكانت قوامه لما تعبت من الوقوف قعدت على كرسي ومسكت المصحف ودخلوا عليها لقوها ميته وهي ساجده والمصحف في حضها سبحان الله فقلت ايه ده ده حاجه تفرح بالله قوي فواحد بيقول لي ايه اللي يفرح بالله كده قلت له يا ابني وما كان ربك نسيا ان ربنا ما بينسلكش عمل صالح عملك الصالح هيديهولك في الدنيا وهيديهولك في اكرامك في حسن الخاتم عند موتك وهيديهولك بعد موتك ان عملك الصالح ايوه انك بتعامل رب كريم رب سبحانه وتعالى انت كسبان كسبان طول ما انت معاه رب كريم يا جماعه كريم سلمان الفارسي وهو بيموت قال لمراته افتحي ابواب البيت الاربعه جاي زوار ما احناش عارفين هيدخلوا من انهي باب وهاتي مسك ورشيه حوالين السرير وسيب الاوضه واخرجي دخلت بعد شويه لقته ميت وهو مبتسم سبحان الله العظيم سبحان الملك الجليل اكرام ليه عند موته اكرام لما ابو الدرداء مات رؤي في الرؤيا واحد معدي احد الصحابه فلقى ملك عظيم حاجه عظيمه فبيقول لي من هذا الملك قالوا لعبد الرحمن بن عوف خرج عبد الرحمن بن عوف قال له يا هذا ان سرت من هذا الطريق لتجدن ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال له لمن هذا الملك ايه الملك اللي انت بتصفه قال له لابي الدرداء اكرام ليك بعد موته اكرام عمر بن عبد العزيز وهو بيموت رحمه الله هو بيموت تبسم وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أحمد بن حنبل بعد ما مات راح عن الصالحين فبيقول له يا إمام ما فعل الله بك قال قال لي يا أحمد جلدت في ستين صوتا الخليفة جلدك في محنة خلق القرآن ستين جلدة فإني أبحت لك وجهي فانظر كما تشاء لا إله إلا الله شوفوا يا جماعة إكرام ربنا سبحانه وتعالى إكرام الملك الجليل أنت تفرح إنك كسبان كسبان مع الله إنك كسبان كسبان طول ما أنت بتتاجر مع التاجر مع خيره ليه تعامل غيره ليه الفرح بالله الفرح بالله الفرح بعطاء الله للطائعين الفرح انك انت ربنا هيديك ياما الواحد بيقف قدام شويه النصوص الواحد بيبقى تايه يا جماعه قلنا يا نار كوني بردا على ابراهيم هي النار تعرف ابراهيم يا رب اه تعرف ابراهيم النمله بتقول لا يحطبنكم سليمان هي النمله تعرف سليمان يا رب ويا رب يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يا رب ازاي يا رب يا رب انت تكلمت عشان مخلوق واحد وعبد واحد كلمت النار زي بالظبط انت حصل لك مشكله في الوزاره بتاعتك رئيس الجمهوريه رفع السماعه واتصل بيهم مخصوص عشانك بنفسه ربنا هو مش يرسل ملك للنهر ربنا يكلم النهر عشان ابراهيم لما بقرا قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا العلماء قالوا لك يعني عشانك عشانك يفتح البلاد ايه ده يا جماعه ايه العطاء ده زي ما السيده عائشه قالت للنبي اني ارى ربك يسارع في هواك ايه ده ايه ده ما انت لو مع ربنا شوف ربنا هيعمل لك ايه سيدنا يونس يا جماعه سيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت يا اخواني سيدنا يونس لو كان الحوت كاله كان مات ولو كان الحوت سابه كان مات ما هيسيبه في واحد ده في صحراء طلع له اسد لو الاسد كاله هيموت طب لو سابه هيموت هو ما قداموش غير حل واحد ان الاسد يركب الاسد والاسد يبقى خدام يوصله لبر الامان طب دي ازاي دي اهو ده اللي حصل لسيدنا يونس الحوت مش بس المعجزه انه ما كلوش وكمان اتحول لخدام وصله للبر ليه لانه خدام عند ربنا فخدموا كل شيء في مملكه الملك سبحانه وتعالى يا جماعه سيدنا يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله غالب على امره في سوره يوسف بعض العلماء قالوا امره الهاء اللي فيها مش ده بتعود على يوسف الله غالب على امر يوسف يعني ايه يعني الا يوسف اللي يقرب يقرب لاي حد الا يوسف اوعى حد يقرب ليوسف ادي معناها ان ربنا غالب على امر يوسف محدش هيأذيك اه ربك لما يريد ربك ربك لما يريد انه يعزك انه ينصرك انه يغنيك انه يفتح عليك لحد ما الخلق تستعجب في فتحه عليك ربك لما يريد يا اخواني عايزين نعرف مين ربنا سبحانه وتعالى مين الملك تخيل انك دخلت جيش من الجيوش لقيت جندي واقف قدامه طابور كبير والجندي يمين كله يمين شمال كله شمال لا يمكن قدرة الجند هي اللي اخضعت العدد الرهيب ده امال ايه ده لان الجند بيستند لقوة عظمى اسمها قوة الدولة فباسم الدولة بيعمل كده وكله بيخضع ليه عشان باسم الدولة ده هي دي اول ايه ربنا نزلها على سيدنا محمد في القرآن لما قال له اقرأ باسم ربك ربنا في اول ايه في القرآن اداله المفتاح مفتاح كل فتح مفتاح كل نصر مفتاح كل نور مفتاح كل هداية مفتاح كل بركة مفتاح كل حفظ بسم الله انك تعيش بسم الله انك تعيش لله وبسم الله المفتاح معانا ضيعناه ليه يا أمة محمد الفرح بعطاء ربنا سبحانه وتعالى للطائع الفرح الفرح بلقاء الله يا جماعة ده ده أعظم فرح الرسول عليه الصلاة والسلام نايم على فراش الموت عليه الصلاة والسلام آخر كلمة بيقولها بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى العلماء بعض العلماء قالوا يعني الرفيق قالوا الرفيق يعني كثير الرفق يعني اختارتك يا رب على كل البشر اخترت جوارك على الدنيا كلها يا رب اخترتك انت يا رب انا اخترتك مش عايز حاجة غيرك يا رب اللي يلي كنت دائم الرفق بيا يلي ياما رحمتني يلي ياما رحمتني وياما رفقت بيا وياما ودتني بل الرفيق الاعلى سيدنا بلال وهو بيموت بيقول وا فرحة يقابل ربنا احد السلف وهو بيموت بيضحك قال له انت تضحك قال لهم كيف لا اضحك وانا قادم على الذي لم ارى الخير الا من بين يدي يا اخواني الفرح بلقاء الله الرسول عليه السلام كان عليه الصلاه والسلام لما يدخل الصلاه بيقول وجعلت قره عيني قره عيني في الصلاه يعني مش عايز حاجه من الدنيا بنسى الدنيا كلها في الصلاه من فرحه قبل ما في الاقامه قد قامت الصلاه يعني افرحوا يا مؤمنين قد قامت فعلا قامت فعلا جه الاذن من الله انك تقف من ايديه افرح ربنا بيفرحك بيقول لك قد قامت الصلاة يا سلام يا رب يا سلام يا رب عشان كده لقاء الله ده فرحة لا يعدلها فرحة عند المؤمن في الآخرة لقاء الله انك هتشوف ربنا لو واحد وحشك مش نفسك تشوفه طب لو انت بتحب ربنا مش نفسك تشوفه يا جماعة لو انا جبت لك تذكرة لأجمل منتجع سياحة على وجه الأرض أجمل منتجع سياحة اه جبت لك تذكرة من هذا المنتجع تخيل فرحتك لما سمعت عنه وفرحتك لما مسكت التذكره وفرحتك وانت طاير في الطياره ورايح له وفرحتك لما نزلت وشفته اهو ك... ولله المثل الاعلى ده الفرح بالله لما تسمع عنه تفرح قوي ولما يجي لك التذاكر ايه التذاكر الاعمال الصالحه الصدقه تذكره لانها توصلك القيام الليل تذكره عشان كده المؤمن بيفرح جدا لما يعرف اي باب للاعمال الصالحه ليه تذكره هتوصله لربنا هو ده تذكره الوصول والسفر يا جماعه ولما يجي لك التذاكر تفرح وتمسك فيها ولما تقرب من ربنا لما يجي الموت تفرح وتقول هو فرحتها لما تشوف ربنا الفرح يبقى لا يعدله فرح الصحابه يا جماعه كان فرحهم فرحهم لما عرفوا ان هم هيشوفوا ربنا اخطر من اي فرح يا جماعه المؤمنين يوم القيامه لما يشوفوا ربنا هينسوا القيامه لما هيقولوا نريد ان نرى ربنا لما يشوفوا ربنا يخروا ساجدين هيمشوا النوم في ارض المحشر اصلا الى ربها ناظره هيقعدوا يبصوا ويقلبوا البصر في جلال ونور وجه الله هينسوا نفسهم في الجنه لما بيشوفوا ربنا بينسوا الجنه فوالذي نفسي بيده ما اعطاهم الله احب اليهم ولا اقر لاعينهم من النظر لوجه الرب سبحانه وتعالى اقر العينهم يعني ايه قرار العين انها قعدت مركزه على حاجه ما تبصش لحاجه ثانيه اقر العينهم لما شافوا ربنا بصوا له نسوا كل حاجه ثانيه من فرحهم بالله سبحانه وتعالى الرسول من فرحه بالله لما يشوف ربنا اول مره يوم القيامه بيقول عليه الصلاه والسلام فاسجد جمعه يخر ساجد لمده اسبوع عليه الصلاه والسلام تخيلوا يا اخواني الفرح بالله الفرح بجوار الله الفرح انك هتجاور ربنا سبحانه وتعالى الفرح انك هتجاوره عمر بن الخطاب لما النبي قال له انه له قصر في الجنه يعني في جوار الله بكى بكى من الفرح انا هبقى في جوار الله امراه فرعون يا جماعه امراه فرعون لما قالت لفرعون ما اجرأك على الله خلاص فضحت نفسها انها مؤمنه فرعون امر انها تتحط في الشمس والعطش فضلت ثابته الملائكه بدات تتنزل ليها ثباتها زاد امر ان هي تنام على الارض وتتضرب ايديها ورجلها بالاوتاد في الارض وان يتحط الصخور الثقيله على صدرها ربنا وراها بيتها في الجنه ازدادت ثبات لما عرفت انها في جوار ربنا خلاص فاخذت تضحك فرعون كان هيتجنن انا بعذبك وانت بتضحكي هي فرحانه بربنا هي فرحها بربنا نساها كل حاجه فرحها بربنا شغلها عن كل حاجه وعن كل عذاب بتضحك فضربها بصخرة فقتلها على رأسها فقتلها هو هي مش عارفة كانت آخر ساعة في عمرها وهي بتضحك من الفرح بالله ومش عارفة انها من اقرب امرأة على وجه الارض ساعتها الى الله في نساء العالمين كلهم الفرح بالله هيقربك من ربنا قد ايه الفرح اقول الفرح بالله بايه ولا بايه نفرح بايه ولا بايه يا جماعه الفرح بنعم الله الفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انما انا رحمه ايه مهدى انا هديه انا هديه شوفوا انا مقامي قد ايه اه انا هديه من ابي ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الكلمه مليانه ود ازاي شوفوا يا جماعه لو ملك بعت لك هديه مع خدام قمت انت موقت على جزمه الخدام قعدت تبوس فيها تبوس فيها يبقى اللي بيبوس ده ده احمق بقى انت بتبص لجد رجل الخدام ليه ده بيوصلك هديه الملك احنا يا جماعه يا جماعه كل واحد عمل لك معروف ده ده اصلا هديه من ربنا ليك كل شهاده كسبتها كل مال جالك كل جوازه كل طفل رزقته ده اصلا اصلا هديه من ربنا ليكي وليك احنا عظمنا كل الاسباب اللي ادت للحاجات دي من غير ما نعظم ربنا وشكرنا كل الخدامين اللي وصلوها لنا الا ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا يا جماعه مش عايزين نبص رجال الخدامين يا جماعه عايزين نشكر الملك الجليل سبحانه وتعالى شوف ربنا عمل لك ايه شوف ربنا عمل لك ايه شوف ربنا الشفايف ده لو كانت الشفايف دي مش موجوده تخيل كان حصل ايه عارفه اول حاجه كانت اللعاب الرياله ده فضلت نازله من بقنا كده على طول تخيلوا بقى الناس المحترمه والانفه دي قاعده تريل طول ما هي ماشيه وكان نص الحروف ما عرفناش ننطقها جربي كده تمسكي شفايفك كده وتقعدي تتكلمي وشوفي الحروف يا باشا هتقعدي تضحكي على نفسك طب تخيلوا يا جماعه عينك انا عايزك تغمض عينك خمس دقايق خمس دقايق بس انا عايزك ت... عايزك تغمض عينك نص ساعه وتحركي مش تقعدي مكانك اتحركي وروحي وتعالي شوفي عينك دي قيمتها قد ايه قلبك في الساعه اللي احنا بنتكلم فيها ده ايه نبض 4500 مره ضخ الدم للجسم 4500 مره تخيل نعم ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني الوليد بيتولد لبن الام اللي هيفضل يرضعه سنتين ما فيهوش حديد والجنين محتاج حديد طب نعمل ايه ربنا خلق له في طحاله مخزون من الحديد يكفيه السنتين لغايه ما ياكل وياكل الحديد من بره سبحان الله العظيم يا جماعه انت في كبدك 300 مليار خليه 300 مليار تخيل 300 مليار نعمه في الحته دي بس وانت مش حاسس قلبك بينبض في اليوم 100000 نبضه 100000 نعمه يوميه وانت مش حاسس رئتك بتتنفس في اليوم 30000 مره 30000 نعمه وانت مش حاسس انا عايزك تهتف ربنا عايزك تقف بين ايديه وتهتف وتقول له والله يا جماعه انا عايزك تجربها وتجربيها يا رب انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد النهارده قعدت افتكر يا رب انا الصغير انا كنت طفل صغير يا رب زي دول يا رب انا كنت لا اعرف حاجه ولا اعرف اعمل حاجه زي صوره الطفل اللي بتيجي في التلفزيون ده يا رب انا كنت كده يا رب وانت اللي ربيتني فلك الحمد أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد أنا المريض اللي كنت من شوية نايم في المستشفى وكل واحد فينا ينام في المستشفى ينام في السرير بيموت واتشفى أنا المريض الذي شفيت فلك الحمد أنا المسافر الذي صحبته الواحد بيسافر كم مرة فلك الحمد انا الضال الذي هديته لما تشوف الشباب اللي في الشارع احمدوا ربنا انك مش زي البنت اللي ماشيه بلبسه كذا وكذا احمد ربنا انك مش زي اللي بيشرب بانجو فلك الحمد انا الجائع الذي اطعمته فلك الحمد انا العطشان الذي رويته فلك الحمد انا يا رب انا التائه الذي ارشدته فلك الحمد انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد انا المريض الذي شفيته فلك الحمد انا يا رب انا العاجز الذي قويته انا يا رب انا الضعيف الذي اعنته انا يا رب انا يا رب فلك الحمد عايزين نعرف نعم ربنا علينا الفرح بالله يا اخواني في الله احنا وصلنا لشبه نهايه الحلقه وان كنت مش قادر اقول كل الكلام انما وصلنا لشبه نهايه الحلقه يا جماعه لو لو واحد له اب غني وله مركز وله فلوس بيفرح ده بيقول ايه يعمل له اي حاجه انت ليك رب يقدر يعمل لك اي حاجه اي حاجه يا جماعه فرعون لما موسى دخل عليه قال له ان رسول ربك شوف موسى داخل فرحان ازاي ان رسول ربك انت عارف انا جاي من عند مين انا جاي من عند سيدك فرعون الجاز الجعز ايه ده ده ده ده ده ده, ده جاي منين ده احسن يكون جاي من عند حد قوي ما اعرفوش فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايات من ربك خد بالك الموضوع مش لعبه الموضوع خطير جدا يا فرعون ها والسلام على من اتبع الهدى بس اطمن لو سمعت الكلام مش هنعمل لك حاجه ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى بس لو ما سمعتش الكلام هتتبهدل اخر بهدله فرعون تحس انه رجع في الكرسي كده ومسك في الكرسي فمن ربكم يا موسى فرعون الجعس قال فمن ربكم يا موسى انت انت جاي من عند مين شوف الفرح قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه فرحان فرحان بالسماء اللي خلقها ربنا ايه القدره دي فرحان بمشاهد الحنان والحب في الكون مشاهد العظمه في الكون ده ربي الم ترى كيف فعل ربك ربنا بيفرح النبي بالله النبي كان بيقول لربنا بك اصول وبك اجول انا يا رب بروح واجي واطلع وانزل واقف في وش الكافر ما يهمنيش بيك يا رب زي ابن الوزير ما بيتنطط بمركز ابوه متنطط على ايه ابوه انا يا رب بيك انت بقى يا رب اصل واجول كان كل يوم الصبح يقول لي ربنا اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله ان الهوى مش بيد حد الحمد لله انك ما ذلتنيش لحد غير ليك الحمد لله انك ما حوجتنيش لباب غير بابك يا رب كلام كلام كتير يا جماعه عايزين يا جماعه الفرح بقدره الله الفرح ان الله القدير العظيم سبحانه وتعالى ده ربنا احنا ربنا لما ابراهيم كان بيقول وكيف اخاف فرحان فرحان يا جماعه الفرح بالله الفرح بصفات الله الفرح باجابه الدعاء الفرح ان لنا رب بيتوب علينا الفرح ان لنا رب بيرحمنا الفرح ان لنا رب بيحلم علينا لما بنعصي ما بينتفناش الفرح ان لنا رب ما بيبتليناش الا عشان يرحمنا الفرح ان لنا رب غني يقدر يدينا كل حاجه لنا رب قدير يقدر يعمل لنا كل حاجه يقدر يعمل اي شيء زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ملك الفرس كسرى بعت لملك اليمن قال له ابعت هات لي محمد بن عبد الله لغايه عندي اهو فقام ملك اليمن بعت لسيدنا محمد اتنين مستهترين فالاتنين راحوا قالوا له ربنا كسرى يأمرك ان تأتي معنا ايه المجانين دول ولا ايه تاني يوم النبي قال لهم طب امكثوا تاني يوم كان ابن كسرى قتل ابو ربنا سلط عليه ابنه قتله عشان ياخد العرش فجايين للنبي تاني يوم قال لهم شوف بقى الفرح ان ربي قتل ربكما الله يا رب الله على الفرح بالله والفخر بالله والعزه بالله اخواني في الله احنا لسه في السلسله اللي بدأناها من قبل رمضان لو تفتكروها سلسله منايا وصلك منايا وصلك لما اتكلمنا عن قاتل المئة وهو بيرتجي في كل ذره في كيانه وهو بيقول لربنا وروحه بتطلع وملك الموت بيسحبها وبيقول له منايا وصلك يا رب منى يوصل لك ان كل مرة بنتكلم عن خطوة توصل قلوبنا لربنا اتكلمنا عن الثقة في الله وحب الله والافتقار الى الله وخشية الله النهاردة بنتكلم عن الفرح بالله ابن القيم شاف ابن تيمية رحمهم الله في رؤية فبيكلم ابن تيمية بعد ما ابن تيمية مات فبيكلم ابن تيمية على يعني اللي في قلبه تجاه الله فقال له ابن تيمية اللي قص الرؤيا دي الإمام القيم بنفسه فقال له ابن تيمية أما مذهبي فالفرح بالله والسرور به الفرح بالله يا جماعة بيرفع لأعلى المراتب الم- المؤمن حياته كلها أفراح تزعلي ليه تحزن ليه ما هوش ناسيكي وما كان ربك نسيا ما بينساش عبده والله ما بينساش تسبيحة سبحتيها ما بينساش آية قرأتيها ما بينساش رفعة ايد رفعتيها حتى لو نسيتيها زعلانة ليه زعلان ليه المؤمن حياته افراح وموته افراح وامل وبشر وبعد الموت افراح وامل وبشر بس لو مع ربنا سبحانه وتعالى لو مع الملك الجليل سبحانه وتعالى انا يا جماعه جاي لكم النهارده بعرض مميز جدا زي اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا عليه قبل الحلقات وبعد الحلقات عرض مميز جدا بس مش من شركه مميزه جدا ولا الكلام ده كله انا جايب لكم عرض مميز جدا من الملك الجليل سبحانه وتعالى مش عرض اتنين في واحد ولا ثلاثة في واحد ولا مية في واحد ولا مليون في واحد انا مش جاي اقول لكم خمس مشاكل هيتحلوا بحل واحد ولا 100 مشكله في حياتك هتتحل بحل واحد انا جاي اقول لكم كل مشاكل حياتكم هتتحل بحل واحد يا جماعه بعد ما عرفنا ربنا وعظمه ربنا وغنى ربنا ورحمه ربنا وفضل ربنا ما عادتش المشكله كلها ان ينفع المشكله تتحل ولا لا المشكله كلها ربنا يرضى يحلها المشكله كلها في علاقتنا بالله بقى بعد كده القضيه كلها في علاقتك بيه في علاقتك بيه هي دي القضيه كلها يا جماعه عرفنا المشكله ولا ما عرفناش المشكله اخواني في الله عايزين يا جماعه عايزين نبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام لما كان كل يوم الصبح يقول رضيت بالله رب رضيت بالله مش عن الله بالله كفايه عليا انت يا رب لو صلتي بالناس كلها اتقطعت كفايه عليا صلتي بيك ولو صلتي بالوزراء كلها جت وصلتي بيك مقطوعه ملهاش قيمه انا يا رب عايز يا رب انا عايز صلتي بيك انت بس يا رب حبي ليك انت بس يا رب ما يسكنش قلبي غيرك ما يتمدش ايدي لغيرك ما اقفش على باب غيرك ما تذلش لغيرك اللهم كما جعلت وجهي لا يسجد لاحد سواك فاجعل وجهي لا يتوجه الى احد سواك ولا يسأل احدا سواك يا رب زي الامام احمد بن حنبل لما كان بيدعو اخواني في الله احنا وصلنا لنهايه الحلقه بفكركم يا جماعه بفكركم بالفالنتاين يا جماعه لازم الانكار يا جماعه لازم ندعو الى الله لازم صحباتك واصحابك تحذروهم تقول لهم حرام هنضيع نفسنا هتضيعونا هتضيعوا نفسكم لازم يا جماعه ادوهم اي شريط ديني اي شريط عن عن الاختلاط عن اي حاجه عن ربنا عن الجنه عن النار عن اي حاجه ما نفوق الناس لازم نفوق الناس كلموهم عن ربنا قولوا لهم اللي انتوا فاكرينه من اي درس سمعتوه اخواني في الله عايزين انا عايز قبل ما اسيبكم اعلمكم دعاء او نتعلم كلنا مع بعض دعاء يفضل ذخر لينا طول الاسبوع وطول ال... وان شاء الله طول العمر ايه الدعاء توقعوا انا شايف ان الناس كتير توقعت الدعاء ايه هو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم في صحيح ابن ماجه واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم الطمع في الله النبي كان طمعان في ربنا اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك عايزين نطمع في ربنا اصلح لي شاني كله اجعل الحياه زياده لي في كل خير اسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد الدعاء بتاعنا اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم ندعي بس ادعي بفرح وادعي بيقين وادعي بثقه وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا ايه عايزين يا جماعه عايزين لو عايزه تفرحي دوري على اي ورقه اسماء الله الحسنى عندك في البيت او انت كمان اقراها كل يوم شوف اسماء ربك هيطير قلبك من الفرحه ومش عايزين نحزن يا جماعه نحزن ليه ولينا رب كريم سبحانه وتعالى طيب اخر حاجه عايزين نعمل حاجه تفرح ربنا بينا عايزين نعمل حاجه تفرح مولانا بينا يا بخت التوابين اللي ربنا بيفرح بيهم افتكروا يا جماعه الاشهر الحرم بداوا امبارح احنا دلوقتي 2 ذو القعده الاشهر الحرم احنا ال- ال- ذو القعده بالنسبه لل10 الاول من ذي الحجه زي زي شعبان بالنسبه لرمضان بس زي ما العشرة الاوائل افضل من رمضان عند الله ذو القعده افضل من شعبان عند الله سبحانه وتعالى وفي كل خير سبحان يا جماعه احنا في اشهر فاضله عظيمه عايزين نسخن ونستعد ونقوم عايزين نبدا بقى ال ال ال الاخوه الطيواني دي بقى والاخوات الطيواني عايزين نطلع بقى يا جماعه عايزين نطلع عايزين نكبر بقى نفوق بقى نعظم شعائر الله بقى نبقى عباد بقى نفرح ربنا سبحانه وتعالى بينا نفرح الملك شوفوا احنا في وقت الغنيمه البارده الليل طويل قوموا قوموا النهار قصير ما تصومي من بكره ما تسرد لك الصيام اسبوع ما تسرد لك الصيام اسبوعين يا اخي في ايه يا جماعه في ايه هممنا ضعفت في عباده الله ليه ورد القران كل حاجه في دين ربنا سبحانه وتعالى ولكن اخر حاجه عايز اوصيكم بيها لان انا اتكلمت عن الصدقه وانا واقف قبل الحلقه والله يا جماعه يعني يعني ف ف يعني قلت يا رب يا رب يعني احنا عايزين عايزين تفرح بينا يا رب طب نعمل ايه أنا اتكلمت عن الصدقه كتير في الدرس وعن عطاءات ربنا للمتصدقين اتصلت ب يعني امنا الفاضله يعني صاحبه جمعيه منابر النور قلت لها ايه رايك لو اتكلمنا النهارده عن الجمعيه قالت ومال قلت لها طب يعني بتقول لي ده انا كان عندي واحده يعني فقيره يعني او كده فديتها برطمان سمنه صغير برطمان سمنه صغير وكان ممكن اديها حاجه ثانيه بتقول في نفس الوقت جالي هديه سمنه سمنه نفس اللي طلعته بس بتقول لي يعني ايه بتوصف لي يعني كميه كبيره جدا من السمنه فقالت لي يا ابني يا ابني اللي بيطلع ذهب ربنا بيخلف عليه ذهب اللي بيطلع فلوس ربنا بيخلف عليه فلوس اللي بيطلع سمنه ربنا بيخلف عليه سمنه شوف انت هتطلع ربنا ايه اللي عندها عقم اللي عنده مشكله اللي عنده كرب اللي عنده مرض داووا مرضاكم بالصدقه فرجوا كربكم بالصدقه تقربوا الى الله بالصدقه رقم الجمعيه يا اخواني نحفظه هو سهل جدا 010 010 بسيطه جدا 60 8 80 40 رقم في غاية السهولة رقم مميز جدا لعبادة في غاية التميز صفر عشرة ستين تمانية تمانين اربعين اخر مرة بقوله قبل ما نختم الحلقة صفر عشرة ستين تمانية تمانين اربعين يا نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم يا رب تب علينا حتى تفرح بنا اللهم ارزقنا التوبة حتى تفرح بنا اللهم اجعلنا توابين لك ليلا ونهارا حتى تفرح بنا اللهم ارزقنا من طاعتك وعبادتك ما نفرحك به يا رب العالمين اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اصلح فساد قلوبنا املأ قلوبنا نورا طهر قلوبنا اصلح قلوبنا اللهم صلنا اليك اللهم اوصلنا اليك اللهم اجعل قلوبنا تسجد تحت عرشك اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك يا رب يا رب أصلح قلوبنا طهر قلوبنا أنر قلوبنا أضئ قلوبنا يا رب أعنا على قيام الليل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين ويا جابر كسر المنكسرين ويا أمل الخائفين ويا أمان التائهين برحمتك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا